بسم الله الرحمن الرحيم احنا وقفنا اخر مرة في رسائل بولس رسالته الى اهل روميا الاصحاح الثامن وصلنا عند النص رقم 19 هو المفروض بولس قال في من اول روميا 8 13 كده قعد يتكلم آه، عن ان هم خلاص ما بقاش بيعيشوا حسب الجسد بيعيشوا حسب الروح وان هم كده ابناء الله او اولاد الله ففي النص بتاع روميا 8 14 بيقول لان كل الذين ينقضون بروح الله فاولئك هم ابناء الله وروميا 8 16 الروح نفسه ايضا يشهد لارواحنا اننا اولاد الله وبعدين بدأ يقول بقى ايه فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح فهو المفروض هو آه، زي ما قلنا المرة اللي فاتت هو بيعتقد أصلا إن المسيح ابن الله بالتبني وإن هم كمان آه، فين النص اللي هو بيقول إن هم هم كمان حصلوا على روح التبني طيب
هو النص 14 بيقول ان انا لما اخبر ملك الله واياكم وابنائنا اهو بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب فهو عاوز يقول ان احنا كمان بقينا ابناء الله او اولاد الله بالتبني والمسيح هو كمان ابن الله بالتبني فاحنا بقينا زينا زي المسيح فاللي للمسيح بقى لينا احنا كمان لان احنا زيه ابناء الله بالتبني وبعدين بدأ هو يحكي قصة كده بيقول فإني أحسب أن أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. يعني هو عاوز يقول أح... سيبك من حتة إن خلاص اتحرروا من الخطية ورجعوا للطبيعة اللي كان عليها آدم قبل الخطية والكلام ده كله. هو بيتكلم عن حاجة تانية كمان هتحصل لأبناء الله أو أولاد الله دول كمجد ليهم او تعظيم ليهم او جزاء ليهم او ثواب ليهم او حاجه زي كده لسه هيحصل هم منتظرين فبيقول لو احنا حتى لسه بنقاسي وخلي بالك انت تقدر تستشف من هذا الكلام نوع من انواع التعزيه اللي بولس بيقدمها لاهل روميا اللي غالبا كانوا واقعين تحت تحت ايه بتاعت خطيه تحت اضطهاد اه هو بيعزيهم هو بيقول ان الام الزمان الحاضر الام ايه الاضطهاد ان هم مضطهدين و- و- و- ومتألمين وفي ناس ب- بتحاربهم في ناس بتطردهم من بيوتهم او ممكن بيتضربوا او بيتعذبوا او بيتسجنوا او اي حاجه من دي سواء يهود بيضطهدوهم او رومان بيضطهدوهم مش مشكله فهو بيقدم نوع من انواع التعزيه لحاجه تانية حصلت بسبب الفداء غير ان هم تطهروا من الخطيه وغفرت لهم و- وحصلوا على البر لا ده في مجد او آه، جزاء تاني هم مستنيينه يحصل حاجه ليها علاقه بنهايه الزمان و- وقدوم المسيح مره اخرى و- والمجيء الثاني والكلام ده كله فهو بيقول فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا ليه بقى لان انتظار الخليقه يتوقع استعلان ابناء الله يعني هو عاوز يقول الخليقه كلها منتظرين استعلان ابناء الله الترجمه متخلفه لكن احنا لو فتحنا ترجمات تانية هنفهم المعنى ده ان الخليقه منتظره يعني هنا ترجمة الحياة بتقول ذلك أن الخليقة تترقب بلهفة أن يعلن أبناء الله والعربية المشتركة فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله واليسوعية فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجلي أبناء الله تمام وفي كمان الإنجيل الشريف بيقول فإن الخليقة كلها تنتظر بفارغ الصبر أن أن أن يعلن ال- أن يعلن ال- أن يعلن الله أبناءه طيب فهو ده فال- ف هنا بولس بيحاول يربط ما بين اللي حصل ذرية آدم عليه السلام بسبب الخطية وبعدين هيبتدي يربط ان خطية آدم كمان مش بس على أبنائه أو على ذريته جلب حاجات ده كمان الخليقة تأثرت يعني هو عاوز يقول ان خطية آدم بسبب الخطية دي في ذريته تأثروا بأشياء وفي كمان الخليقة كلها بشكل عام الخليقة كلها بشكل عام تأثرت الفداء بقى له تأثير على الاتنين بسبب ان الخطية أثرت على الاتنين على آدم وذريته كبشر وعلى الخليقة أو كل المخلوقات بشكل عام برضه الفداء بالنسبة لذرية آدم عمل لهم حاجة وبرضه الخليقة هيحصل لها حاجة بالنسبة ل... ل... ل... للفداء أو الخلاص فبيقول هو ايه الفرق بين الذريه والخليقه؟
يعني هو يقصد بني آدم وبعدين الخليقة الأرض السماء الشجر الحيوانات بقية الكرة الأرضية كون يعني اه هنا بيقول لأن- لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله إذ أخضعت الخليقة للبطل البطل دي يعني في ال- في الترجمات أنا جمعت ترجمات هنا ترجمة الحياة بتقول ال- للباطل العربية المشتركة للباطل يسوعية للباطل إنجيل الشريف أصيبت بالفشل البوليسية للباطل ايه المقصود بالكلام ده كله ان هو آه، غالبا يقصد الخطيه خلت ال يعني كان حق او باطل والخطيه دي من الباطل فالكون بسبب خطيه ادم اخضعت للباطل هي كمان تاثرت بخطيه ادم طيب هنا بقيه النص ده اللي فيه كلام إذ أخضعت الخليقة للباطل أو للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء فهنا في سؤال مين اللي أخضعها ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء في الت- الترجمات التانية بتقول لا باختيارها بل من قبل الذي أخضعها على رجاء العربية المشتركة بل بإرادة الذي أخضعها ومع ذلك بقي لها الرجاء اليسوعية بتقول بل بسلطان الذي أخضعها ومع ذلك لم تقطع الرجاء الإنجيل الشريف ليس بإرادتها بل بإرادة الله يعني هنا أعلن تحديدا مين اللي أخضعها هنا هنا ده النص دي الترجمه الوحيده اللي بتقول آه، تح... مين اللي مين اللي تحديدا اخضعها ليس بارادتها بل باراده الله ومع ذلك هناك امل والبوليسيه بل بسلطان الذي اخضعها انما على رجاء في مشكلتين في ال- في النص ده ان بحسب ال... بحسب النص اليوناني النص اليوناني احنا في في نص رقم كام
19 تقريبا 20 النص اليوناني ما بيبينش مين اللي اخضعها اللي هو النص اليوناني ἀλλὰ ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα ده آه، بل بواسطة τὸν ὑποτάξαντα هم τὸν τὸν ὑποτάξαντα ده اللي هو آه، آه، اخضعها الذي اخضعها يعني فمش مكتوب في النص اليوناني مين اللي اخضعها وبعدين في بقى الجزء الثاني من النص اللي هي ἐπ' ἐλπίδι ἐπ' ἐλπίδι ده يعني على رجاء النقطة الأولانية مين اللي أخضعها مش واضح في النص اليوناني النقطة الثانية ان هل على رجاء دي مفهومها ان اللي اخضع الكون للباطل اخضعها على رجاء بمعنى اني هترجو ان هي مرة اخرى ترجع تاني للي هي كانت عليه قبل الخطية ولا اللي اخضعها للباطل م... عبارة منفصلة يعني هي خلاص في حد أخضعها للباطل وهي بقى لسه عندها أمل أو هي منتظرة الرجاء بمعنى ان اللي اخضعها منفصل عن عبارة على رجاء مش هو اخضعها على رجاء اصل لو اتقالت لو النص معناه متصل اخضعها على رجاء النص ده ما ينفعش ي- يفسر غير عن الله لأنه هو اللي مدبر الفداء والخلاص وهذا الرجاء من عنده هو فلو بنقول هو أخضعها على رجاء إن هي ترجع مرة تانية يبقى ده مين اللي أخضعها الإله لكن في ناس تانيين فاهمين النص مش كده فاهمين النص زي ما الترجمات التانية بتقول إن هو بل بإرادة الذي أخضعها نقطة ومع ذلك بقي لها الرجاء فبالتالي ممكن يكون اللي أخضعها مين بقى الاسامي مين الاسامي المقترحه الل- التي اخضعها المسيح
قال لك في ممكن يكون ادم او بشكل عام الانسان الخاطي او الاله او المسيح او الشيطان اجابات كثيره مختلفه على اساس طب اشمعنى ادم لما بخطيته فهو اللي ايه اخضع ال- الكون للباطل وللخطيه طب الاله على اساس ان هو اللي قال ملعونه الارض بسببك في سفر التكوين طب المسيح على اساس برضه ان هو الفادي والمخلص فهو ال ال ال الاله الاخر نفس فكره آه، الله يعني طب والشيطان ازاي ان هو سبب الخطيه في الاصل وان هو اللي آه، آه، خدع حواء فاكلت من الشجره وجات الخطيه ده كل التفسيرات المختلفة دي على أساس هم مش قادرين يفه... يعني إيه، احنا قلنا قبل كده النص اليوناني قديما كان كله حروف كابيتال مفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم فبالتالي هو بيحاول يحط علامات الترقيم في النص اليوناني بحيث ان هو يفصل العبارات وهذا الفصل بي بيخليني اقرا الجمله او النص بمعنى معين فلو السياق متصل اخضعها على رجاء يبقى ده الاله طب لو في نقطه ودي عباره ودي عباره تانية يبقى اللي اخضعها ملوش علاقه بالرجاء فاهم حاجه ولا انت اصلا ملان وزهقان و... زيزو بيتعذب طيب فهو احنا نقرا شويه تفاسير هنا ده تفسير New Translation with Introduction and Commentary انا يعني ما شاء الله ال- البرنامج ال- ال- ال Logos بيجيب لي 200 تفسير بس انا اصلا مش فاضي ان انا اقعد ادور فيهم كلهم ففي مرجعين انا ب- بدور فيهم يعني هم بيجيبوا لي من الاخر اللي هو A New Translation with Introduction and Commentary و A Handbook بتاع ال UBS اللي هو المرجع الثاني ده A Handbook ده كل كتاب من كتب العهد الجديد او العهد القديم عاملين له كتيب او كتاب إيه، بخصوص ترجمه النص الاصلي و- وارشاد لمعاني النص وحاجات زي كده طب في اول ت- تفسير اللي هو new translation with introduction and commentary ده صفحه 507 و 508 بيقول who is the subject of this آه، ὑποτάξαντα يعني النص ال- الفعل اليوناني اللي هو معناه يعني اخضعها او بل الذي اخضعها مين بقى المقصود باللي اخضعها قال لك المطروح ادم الانسان الخاطي الاله المسيح او الشيطان That exegetical question is complicated يعني هذا السؤال التفسيري معقد مين هو اللي اخضعها ده سؤال معقد بعدين المرجع بتاع ال UBS اللي هو UBS handbook series handbook on Paul's letter to the Roman صفحه رقم 159 بيقول the tense is aorist aorist يعني آه، آه، آه، زمن فعل يوناني بيبقى في الماضي بس هو ما بي يعني ما بيحددلكش زمن ماضي قريب او ماضي بعيد هو حصل في الماضي وخلاص تمام فهنا بيقول and commentators see here يعني المفسرين بيروا في هذه العبارة a specific reference to Genesis 3:17 إشارة محددة للتكوين 3:17 اللي فيها إيه؟ ملعونة الأرض بسببك إن بولس قصده النص ده لما قال ان ان ان الخليقه اخضعت للبطل والتي اخضعها مش عارف مين على رجاء ليس بارادتها بل ب- ب- بل بواسطه الذي اخضعها على رجاء هنا بيقول when God brought his judgment against the earth because of Adam's sin يعني ربنا حكم على على الارض بسبب خطيه ادم طبعا احنا هنقرا القصه كلها الاصحاح الثالث في سفر التكوين هو بيلخص لنا خطيه ادم بحسب الكتاب المقدس بس في كام جمله انا عايز اقراهم في التفسير مهمين جدا هنا برضو دي آه، a handbook on Paul's letter آه، on Paul's letter to the Romans نفس المرجع بتاع ال UBS نفس الصفحه 195 بيقول some see in the one who subjected it يعني في بعض الناس بيشوفوا في عباره آه، الذي اخضعها a reference either to the sin of Adam يعني ال- آه، آه، آه، إشارة إما إلى خطية آدم وما بين قوسين or the sin of man in general يعني خطية البشر بشكل عام or a reference to Satan أو إشارة للشيطان however most commentators agree that the reference is to God يعني مع- معظم ال- المفسرين بيعتقدوا ان الاشاره للاله ليه علشان موضوع على رجاء ده هو And some translators بعض المترجمين make this information explicit يعني في بعض المترجمين بيجعلوا هذه المعلومة واضحة في الترجمة يعني ايه؟ يعني زي ما الانجيل الشريف عمل يقول ان الاله هو اللي اخضعها تحديد عشان انت ما تتوهش وتقعد تفكر لكن احنا قلنا النص اليوناني ما فيهوش ان الاله ده اجتهاد المفسر وهو وضع اجتهاده في الن- في في الترجمه فده يعني مم مش عاوز نخليها نوع من انواع التحريف بس هو يعني ده اجتهاد بشري وهو وضع اجتهاده في نص بيجي المسيح يقراه كمقدس فيشعر او يفترض ان هو النص الكتابي بيقول كده صراحة ان الاله هو اللي اخضع ان كان ده تفسير مرجوح عندهم واخد بالك انت بس م- مش مشكلة يعني A new translation with introduction and commentary بيقول This phrase might then refer to Adam. يعني ممكن ال- ممكن العبارة تشير لآدم. Whose, transgre- uh, whose transgression caused the cursing of the ground and subjected material creation to disorder. يعني خلاصة الجملة رقم هو مستخدم بعض الألفاظ الفصيحة شوية عاوز يقول إن خطية آدم هي اللي أخضعت العالم لديس اوردر انه نظام اختل او حاجه زي كده يعني طيب هنا بيقول دي ده تعليق مهم برضه new translation صفحه رقم 508 بيقول but then the question arises السؤال بيطرح نفسه سؤال ايه هو يقصد يعني انت ممكن تحط اي فرضيه مين اللي اخضعها ادم ولا الشيطان ولا المسيح ولا ولا ولا بس المهم الج- الحته اللي جايه how could adam have subjected material creation to fertility يعني ازاي ادم يكون اخضع الخليقه للبطل او للباطل with hope او في رجاء في رجاء او على رجاء يعني ازاي ادم يخضعها على رجاء الجملة الهامة بقى هنا بيقول ايه according to Paul's addition to the Genesis story يعني بولس أضاف حتة على الرجاء دي للقصة بتاعت التكوين سفر التكوين ما فيهاش ان الارض ملعونة لكن على رجاء هيترفع اللعنة بعدين فدي نقطة مهمة ليه انه بيوضح ان بولس بيألف بقى الخيال العلمي بتاعه ده ان فيما بعد اه الارض اتلعنت بسبب الخطية لكن ايه على رجاء فاللعنة هتتشال لكن انت لم تستطيع انك تستنتج هذا من من نص من نص التكوين ده غير موجود فده مهم جدا طيب هنا برضو آه، ت- تفسير برضو A New Translation صفحة رقم 508 بيقول آه، ان آه، interpret the- ان هو كان ده انا مقتطع من سياق ان هو ذكر مفسرين كتير فبيقول مفسرين كتير بيفسروا كلمة διά اللي هو في ال- في النص ال- اليوناني διὰ τὸν ὑποτάξαντα διά دي يعني بواسطة فهم بيقولوا ان ان διά دي in the sense of agency يعني agent عميل او شخص او اداه حاجه زي كده يعني فهنا بيقول يقصد ان ان الكلمه دي هي اللي خلتهم يترجموا النص بواسطه او باي هو subjected it يعني في حد عمل كده يعني طيب which would refer uh, which uh, would refer neither to Adam nor to Satan but to God فبيقول يبقى ده آه، بواسطة الذي أخضعها يقصد آه، إن إن الدية دي معناها الشخص اللي أخضعها فعلا مش يقصد السبب اللي خلى الشخص يخضع الخليقة فبالتالي يبقى هنا لله بس النص كده يبقى معناه بي- بيتكلم عن الله ليه who cursed the ground and to whom Paul now ascribes the hope يعني اللي هو بيقول ان ان ال- الله اللي لعن الارض وبولس بيزود حته على رجاء وكاتب ما بين قوسين not mentioned in Genesis حته الرجاء دي مش موجوده في سفر التكوين طيب ف قبل ما نقرا القصه من سفر التكوين فعلا هو المفروض بولس بيقول ان الخليقه كلها بقى يعني مستنيه هي كمان ان هي ات- اتلعنت او اخضعت للباطل بسبب خطيه ادم وربنا هو اللي اخضعها للباطل لكن هي على رجاء ان هي ترجع مره تانية زي ما كانت والمفروض ده بقى ايه لسه حاجة لسه هتيجي لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أو مجد أولاد الله فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن ليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء فداء أجسادنا ما علينا فهو عاوز يقول إحنا إحنا كمان لسه مستنيين رجاء هيجي يعني أنا حابب إن أنا أقرأ ال ال ال الإصحاح بتاع سفر التكوين الإصحاح الثالث ونعتقد ان احنا حاطينها برضو زي ما هي في في كتاب غريب ومحير فاحنا نقراها مره واحده لو انا فعلا حطيتها زي ما هي كامله في في كتاب غريب ومحير هنفوتها في كتاب غريب ومحير فهنا الاصحاح التكوين الاصحاح الثالث من اوله لاخره من واحد ل 24 بيقول وكانت الحية أحيا لجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة فقالت المرأة فقالت المرأة للحية من ثمر ش- من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت هنا في في نقطة آه، مهمة ان كمقارنه يعني ما بين القصه ال- القرانيه والقصه الكتابيه ان الله عز وجل في القران الكريم حذر ادم من الشيطان وقال له الشيطان ده عدو لكم وان هو هيسعى انه يخرجكم من الجنه وانت لو خرجت من الجنه هتشقى والكلام ده كله لكن في الكتاب المقدس ال ال الاله ما اخبرش ادم ان في حد هيحاول يغويك فب... فيعني ال- اللي انا بحاول اوصله دايما لما بقارن ان يا اخي في القران الكريم تحس ان لما ادم اخطا وزاغ و... و... واتبع آه، وسوسه الشيطان واكل فعلا من الشجره يعني هو كان لو فعلا ربنا بقى كان هيعاقبه كان مستحق فعلا للعقاب لان ربنا حذره وربنا نبهه من اعدائه وقال له عواقب ال- الاكل من الشجره وهكذا ومع ذلك هو اكل ولكن تتجلى مدى رحمه الله عز وجل بعباده وانه غفر لادم وتاب عليه ونبهه مره اخرى من الشيطان لما يجي بقى يعيش الحياه اللي هو خلق من اجلها على الارض وهكذا لكن النصارى بقى عندهم ان ربنا ما نبههمش على ان في حي او شيطان هيغويهم فهم وقعوا في الغوايه واكلوا من الشجره وعصوا ربنا فخلاص ربنا لا غفر لهم ولا سامحهم ولا عنهم ولا عن الشجره ولا عن لا اسف لا عن الارض ولا عن الحيه ولا عن كل حاجه لكن عندنا في القران الكريم ما حصلش الكلام ده للاسف طيب فهنا بيقول واما ثمر الشجره التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكل منها ولا تمسها الا تموتا فقالت الحيه للمراه لن تموت في برضو حاجه مهمه حته لن تموت دي بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر المفروض ان كلام الشيطان هنا بحسب الكتاب المقدس طلع صحيح لان الكتاب المقدس بي بي بيكمل وبيقول ان في العدد رقم 22 من نفس الاصحاح بيقول هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر فبالتالي هنا ال- الشيطان لما كلم آه، حواء ما كذبش عليها او قال لها حاجه غلط علشان يوقعها في الغلط في حين ان لما الشيطان جه يغوي ادم وحواء بحسب القصه القرانيه هو كذب عليهم وضللهم واقسم لهم بالله باطلا وقاسمهما وهكذا فهو استخدم اساليب باطله وكذب عليهم وضحك عليهم علشان خاطر يوقعهم في الخطيه لكن بحسب الكتاب المقدس لن تموت بمعنى انتم مش هتموتوا يعني مش هتموتوا هتفضلوا عايشين وان نتيجه اكلكم ان انتوا هتنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر وهو ده اللي حصل فعلا هم ما ماتوش المسيح هيقول لك لا ده مش المقصود بالموت الموت الجسدي ده المقصود بالموت الموت الابدي الموت الروحي احنا ما نعرفش ان ده حصل لهم ولا لا لان ده مش باين من سفر من كلام سفر التكوين فبالتالي هو الواضح ان ظاهر كلام الحية طلع صح وان اللي ربنا قال عليه طلع للاسف بحسب القصة الكتابية غلط
في حاجه هو لو يقول لك اقصد الموت الابدي طب ليه به المسيح ومات موت حقيقه الصليب؟
دي اسئلة انت تسألها للمسيح طيب فهنا هنا بقى بي- بيكمل وبيقول خلاص بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر وهو ده اللي قاله فعلا الاله في العدد 22 من الاصحاح ده فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر في نقطة برضو مهمة في الجزئية دي إن هنا بيقول لك بداية الخطية إيه إن هي م- بغض النظر عن المرأة إن هي اق- اقتربت من الشجرة وقعدت تتأمل فيها وحاجات زي كده لكن هي الآية القرآنية ل- اللي هو آه، ف- آه، بتتكلم عن آه، قصة آدم عليه السلام ما كا- ما كانتش ال- الوصية إنه ما ياكلش من الشجرة إنه ما يقربش من الشجرة فين آه، ف- عاوز أطلع لك الآية طبعا القصة أنا كنت محضر محضر لها آه، ما فلسخة. دي في سورة الأعراف أنا أكيد حاطط البقرة الأول طيب هنا بيقول إيه وفي سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين طبعا هو قبل ما الشيطان آه، يوسوس لهم ال- ال- آه، ربنا قال ل- لآدم آه، سامي لا دي مش باينه في قصه في ال- في الروايه في في سوره البقره في في سوره الاعراف اهو
آم، السؤال ولا تقرأ لا لا مش ده اللي قصدت عليه اهو في سورة طه ولق- ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فإن هو بعد ما ال- الشيطان رفض السجود لآدم ربنا حذر آدم من الشيطان وإنه عدو له يعني ده اللي أنا كنت عاوز أقوله فهو في في هنا فارقين في القصه ان ان ربنا حذر ادم من الشيطان وان ربنا قال لهم ان انتم ما تقربوش من الشجره بحيث انه ايه هو هو اللي حصل ان هي حواء بحسب القصه الكتابيه راحت للشجره وبصت عليها شافتها فايه اشتهتها فراحت كلت منها لكن الوصيه القرانيه بتقول انتم ما تقربوش من الشجره دي خالص طيب فرأت المرأة أن الشجرة به- جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل طبعا هنا ال- القرآن الكريم برضو ما, بي ما بيفرقش ال- آه، في الموضوع ده يعني هنا الكتاب المقدس بيقول بشكل واضح وصريح آدم كان بعيد عن الموضوع ولا قرب للشجرة ولا عمل أي حاجة ولا ولا جه الشيطان راح وسوس لادم ولا ولا حاجه زي كده لا ده الشيطان راح للمراه والمراه راحت للشجره وبعدين خدت من الشجره اعطت لادم فهو راح اكل بغض النظر بقى بعض الاخوه يعني يقول لك طب هو ايش عرفه هو ان دي من الشجره المحرمه ولا مش محرمه وده غلبان مراته بتدي له حاجه ياكلها راح واكلها على طول ايا كان لكن في نصوص آه، عند آه، عن- عند بولس مفادها ان آه، يعني ادم ما كانش له علاقه حقيقيه بالخطيه يعني فادم لم يغوى اه في تيموثاوس الثانية 2 4 14 دي طبعا رسالة بولس ما كتبهاش بس مش مهم يعني طبعا النصراني مش هيقول لك آه، انت ليه بتستشهد بالنص ده ده بولس ما كتبهاش طيب فهو بيقول وادم لم يغوى لكن المراه اغويت فحصلت في التعدي طب فدي الفكره انك لكن في القران الكريم دايما هتلاقي ايه ف- ان ان ال- ان الخطيه من منسوبه ليهم هما الاثنين لكن في اشاره قرانيه ايه منسوبه ليهم هما الاثنين ادم و- وحواء اللي هو في- فين فأكل منه اه فأز... فأزلهما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هنا القصة الكتابية ما ما بتوضحش إن آدم وحواء كانوا مع بعض وقت الوصية لكن الوصية وصلت لحواء فا- فاكر فاهم الموضوع يعني المفروض انه ادم خلق اولا وبعدين ربنا قال له الوصيه وبعدين خلق منه حواء وبعدين سياق الكلام لما الحيه راحت لحواء قالت لها احقا قال الله فراحت هي قايله لها قال- قالت للحيه الوصيه فمعنى كده ان الوصيه وصلت لها لكن هنا القصه القرانيه بتوضح ان هما الاثنين كانوا حاضرين وربنا قال لهم بالتساوي ان هما آه، آه، آه، وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه طيب في في ايات تانية برضو ال- القصه في سوره طه بيقول ايه إيه، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فتشقى أنت بمعنى إن فيها إشارة إن في الحياة الدنيا هيبقى دايما حمل ال- المرأة على الرجل وهو اللي بيرعاها وهو اللي بيحافظ عليها و- وهكذا طيب هنا بعد ما خلاص اخذت فاخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكل فانفتحت اعينهما وعلم أنهما عريانان فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزي فهو عاوز المسيحيين بيقولوا هم فعلم أنهما عريانان ولا ما كانوش عارفين يعني إيه يعني فعلم أنهما عريانان إن هم ما خلاص يعني ما كانوش في البراءة اللي هم كانوا عايشين فيها آه، قبل الخطية يعني وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم أين أنت فقال سمعت صوت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها فهو حتة إن كأن الأكل من الشجرة ده مرتبط بعلم ومعرفه وان كان في حاجات م- آ- آ- ادم مش فاهمها او مش عارفها او مش مدركها لكن هو لما اكل بقى عنده علم وبقى عنده معرفه فهو كان ربنا بيقول له من اعلمك انك عريان انت ع- جالك العلم ده منين فالاكل من الشجره مرتبط بالعلم في ظاهر سياق الكلام فقال ادم بيرمي اللوم على المراه المراه التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجره فاكلت فبعدين بيسال المراه انت عملت ايه فقالت المراه الحيه غرتني فاكلت فبعدين خلاص ال- الاله عارف يبقى كده الحيه هي غلطانه ما راحش قال للحيه طب انت ليه عملت كده فواضح ان إيه في سياق الكلام ان الحيه دي معروفه هي كائن وحش النصارى بيقولوا ده هو الشيطان وخد شكل الحيه طبعا ما فيش اي حاجه بتدل على كده من سياق سفر التكوين لكن في في سفر الرؤيا اشارات بتقول ان الشيطان هو الحيه القديمه اللي كانت في سفر التكوين او حاجه زي كده فهو التفسير المسيحي بيقول ان الحيه هي- هي الشيطان طيب فراح الاله على طول معاقب الحيه ما سمعش منها كلام لانك فعلت هذا ملعونه انت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البريه فكده ال- ال- ال- العقاب الالهي حتى بيتعامل مع الحيه على انها حيوان مش على ان ده الشيطان وواخد شكل حيه فاهم ازاي؟ على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه فكأن طبعا المسيحيين بيفسروا النص ده على أساس إن دي ال- ده العداوة ما بين الإنسان والشيطان لكن انا بفسر النص ده ده العداوه ما بين الانسان والثعبان وان اي حد بيشوف ثعبان بيروح مموتها ويعني حتى في في الاسلام ان ال- ان الثعابين وفي آه، ال- فئران وغربان او غيرها يعني في حيوانات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصى ان هم ان هم يقتلوا ومعظم العلماء قالوا لان هم آه، دايما آه، بيسببوا الفساد ل- لمعيشه الانسان طيب ده اللي هو يسحق راس البيت وانت تسحقين عقله ما هي دي برضه معناها كده اللي كانت بتعمله مم. طيب ما علينا هو هنا ال ال آه، هنا ال- المسيحي بيقول ان دي اشاره للمسيح ان م- نسل المراه طب ما هو اصلا آه، يعني آه، كان آه، المراه هي اللي بتخلف مش الرجل هو اللي بيخلف فبالتالي ده ده ده آه، تعبير طبيعي انه يتقال نسل المرأة لكن هم عاوزين يقولوا لا ده رمز ليه اللي هيجي من مرأة مش من رجل ومرأة اللي هو المسيح لكن ده فهم عقيم يعني هو ممكن يكون بيكلم اصلا الناس اللي يكون اسلها باعتبار ان المراه هي اللي اغويت الاول من اجل ادم اصلا مش هي اللي اكلت من الشجره من اجل ادم مش مشكلة مش مشكلة هنا في نص 16 بيقول وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك فهو كأن بيقول إن دي عقوبة وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك دي عقوبة غير بقى عقوبة ايه تكثيرا اكثروا اتعاب حبلك وبالوجع تهدين وحاجات زي كده وبعدين طب وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود طيب فهنا ال- دي خلصت القصه على كده خلاص مفيش بقى حته ان الكلام ده كله على رجاء ان المسيح هيجي مره تانية آه، اسف هيجي يعني الفداء هيحصل ويموت على الصليب وترفع الخطيه واللعن هيرفع والكلام ده كله فهو بولس المفروض استشهد بالنص ده بتاع آه، مل- آه، آه، اوصيت وقاء ملعونه الارض بسببك هي دي اللي هو بيقول الخليقه اخضعت للبطل لكن مفيش هنا على رجاء تمام هو التكييف ده شغال يا زوزو التخلف ده طيب هنا في الاخر بيقول ودعا ادم اسم امراته حواء لانها ام ام كل حي وصنع الرب طبعا ام كل حي دي على اساس ما فيش كائنات حيه غير البني ادمين ما علينا وصنع الرب الاله لادم وامراته اقمصه من جلد والبسهما في بعض المفسرين بيقولوا هم جابوا الجلد ده منين فهم المفروض مفادها ان ربنا علمهم ازاي يقدموا ذبائح له وان ده يكون ايه آه، لغفران خطاياهم وحاجات زي كده ففي ده ده الفهم اليهودي للقصه ان ان الله عز وجل علم ادم وحواء ازاي يقدموا ذبائح وقرابين ود- ومن ساعتها بقى بقت تقليد منقول عن ادم وحواء وولادهم يعني قال لي دايما الرب اله الرب اله الشر اه يهوى الهيم يهوى الهيم طيب وقال وقال الرب الاله هو ده الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر خلي بالك ده م- الرب الاله ده مش موجود في كل الع- في كل سفر التكوين ده موجود بس في التقليد اليهوي لكن انت لو قريت في الاصحاح الاول من سفر التكوين مش هتلاقي الرب الاله ان في تقاليد تانية ما بتستخدمش اسم يهوه لكن لما التقاليد اللي بتستخدم اسم يهوه هي اللي هتلاقي فيها الرب الاله التانية بت... هتلاقي الله بس مفيش آه، يهوه الهيم طيب هنا ده النص بقى هو ده الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر فكده اللي قاله الشيطان تحقق بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر هو ده اللي حصل وبعدين فكأن ربنا خشي أن, إن, إن الموضوع يزيد عن كده والآن لعله لعله لعله في حق الله يعني هو ممكن يعمل كده طب أنا أعمل إيه عشان أمنعه والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله يعني
يعني ده السبب يعني ده سبب خروجه من الجنة
مش اللي هو
فأخرجه الرب لنا من جنة عدن ليعمل الأرض التي التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة طيب دي القصة اللي مفروض آه، بولس بيستشهد منها على إن الخليقة أخضعت للبطل لكن آه، في النهاية حتة على الرجاء دي إضافة من بولس مش موجودة في سفر التكوين وما نقدرش نستشف فكرة التدبير الخلاصي من خلال القصة اللي مذكورة في سفر التكوين طيب لو كملنا الكلام آه، بقية كلام رسائل, رسائل بولس عاوز بس افتكر ان اخر حاجه آه. لم يشفق طيب فهنا بيكمل بيقول في رمية 8 2 و 23 وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا لأننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا يعني احنا لسه مستنيين حاجة احنا ما شفناهاش قبل كده طب وبعدين كل الكلام ده ما مش مهم قوي لا لا لا لا لا، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم لا لا، لأنه بحسب مشيئة الله طيب في رمية 8 28 بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين النص ده مهم فيها دلالة على استخدام كلمة بكر وده بيوضح ان بكر كل خليقة بكر بين إخوة كثيرين البكر من الأموات ده معناه ان المسيح من ضمنهم من ضمنهم شباب
يعني ايه الم- يعني ايه بكرا بين اخوه كثيرين يعني ال- آه، اول واحد ي- يعني ياخد صوره المجد والكلام ده كله يعني المفروض هو اتصلب ومات وامن الاموات فهو اول واحد بقى ينال الحياه والحياه الابديه والمجد والكلام ده كله فاحنا كمان هنبقى زيه فهو بكر بين اخوه كثيرين برضو البكر من الاموات ان هو اول واحد قام من الاموات اللي هو القيامه اللي مفروض الاموات هيقوموها للدينونه والحساب وهكذا هو اول واحد قام فهو كده البكر من الاموات برضو بكر كل خليقه احنا اتكلمنا عنها قبل كده يا اما يقصد ان هو اول المخلوقات يا اما هو أ- احسن وافضل و... و... لا اللي هو اولهم في الرتبه مش اولهم في الترتيب الزمني يعني طيب هنا آه، النص ده معناه آه، ليكون آه، آه، ليكونوا مشابهين صورة ابنه ماشي يعني مشا- مشابهين دي ممكن آه، تنفي القضية لكن القصة ان هم ز- زيهم زي المسيح زيهم زي المسيح ده اللي بيحاول يوصله بولس ز- من فكرة التبني ان احنا ورثة لله مع المسيح فاهم ازاي فاحنا زي زينا زي المسيح في حاجات كتير طيب والذين سبق فعينهم هؤلاء دعاهم أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا بغض النظر عن- عن الرغي ده كله هو بولس بيقدم آه، فكرة ان ال- الخلاص ده مقدم لناس مختارين ربنا عارفهم فكرة ال ال الاختيار ال- الأزلي فاهم ازاي؟ فاللي هيحصلوا على الخلاص ده ربنا عارفهم من زمان واللي عرفهم عينهم واللي عينهم بررهم واللي بررهم مجدهم و- طيب ماشي فماذا نقول لهذا ان كان الله معنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء النص ده في شيء غريب جدا كفكر بولس بالنسبه للاله او ك ان هو بيصف الاله بالكلام ده يعني ايه الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين ده ممكن تقول ترجمه متخلفه الفان دايك نيل الدنيا كالعاده طيب العربيه المشتركه بتقول ايه الذي الله الذي ما بخل بابنه بل اسلمه الى الموت من اجلنا اليسوعيه بتقول ان الذي لم يضن بابنه نفسه الانجيل الشريف ان الله لم يبخل علينا بابنه البوليسيه هو الذي لم يشفق على ابنه الخاص طيب آه خلينا نطلع بص انا هعمل ايه هنجيب العهد الجديد يوناني عربي ما بين السطور ونفتح على رساله بولس الى اهل روميا الاصحاح الثامن العدد كام؟ هو اخره اهو ὅς ὅς γε τοῦ ἰδίου ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ما οὐκ ἐφείσατο هي كلمة ἐφείσατο دي ἐφείσατο دي معناها ايه بقى خلاص يعني انا عاوز اقول انا عاوز اعرف الكلمة اليونانية ايه عشان ادور عليها في المعاجم ال- اليوناني فاهم ازاي فانا استعنت باليوناني عربي علشان اعرف ايه هي الكلمة اليونانية اللي انا مفروض ابحث عنها طيب عرفت هي افساتو دي طب وبعدين هقوم جايب النص اللي احنا عليه ده اهو واقوم جايب نسخه يوناني جنبيها علامه ال plus اللي هي with strong numbers كويس قوي ادي برضو ὅς τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο بتاخد رقم Strong G 5339 ادوس control و click واجيب قسم ال dictionary موجود قاموس Strong بتقول ايه من الأ... من من الاصل فيدوماي of uncertain affinity to be cherry cherry يعني كريم يعني من شارتي او س- سخاء او كده to obstain to obstain obstain دي يعني يمتنع عن يمتنع عن تو تشاري لا تشاري دي معنى ايه؟ شاري خجل مقتصد خجل مقتصد طيب هنا كلمة obstain دي obstain يمتنع عن مم. to treat لينين تري مش عارف ايه عرفت الصراحة قاموس داير طيب بيقول ايه to spare to abstain spare يعني يحافظ او كده يوفر طيب abstain دي اللي احنا دورنا عليها يمتنع صح يمتنع عنه طيب هنا دي ال King James concordance بيقول لنا الكلمة دي ذكر ذكرت فين قبل كده ذكرت في أماكن كتير في روميا لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية لم يشفق برضه كورنثوس الأولى سبعة لكنه طيب هو مفاد النص معناه إن ربنا ما حش عننا ابنه ربنا ما ما بخلش علينا بابنه ما عزلوش عنك ما عزوش علينا فهو بولس عاوز يقول ايه ده كأن ده اغلى حاجة عند ربنا اغلى حاجة عند ربنا ده مش انا اللي بقول الوصف ده انا قريته في تفسير تعال نقرا تفاسير كده A handbook on Paul's letter to the Romans هنا ده اللي بتاع اللي هو اللي بتاع ال UBS صفحة رقم 170 بيقول he did not even keep back his own son يعني هو ما حش او ما ما ما حش عننا ابنه is evidently an allusion to the story of Abraham's sacrifice in Genesis 22 16 يعني بيقول ده كأنه انعكاس لقصة إبراهيم لما ما حش ابنه ده هو بيشبه ايه يعني ح- قصة إبراهيم بيشبه ال... الإله بإبراهيم ان سيدنا ابراهيم ما حش ابنه لما ربنا قال له اذبح ابنك فما بخلش بابنه على الله فقال لك ده ربنا كمان عمل لنا زي ما ابراهيم عمل انه ما بخلش بابنه علينا شفت الحلاوه في ده a new translation with introduction and commentary بيقول ايه God gave the best that he could ال... انا عاوز اترجمها مظبوط يعني ربنا اعطانا افضل ما يمكنه God gave the best that he could his own son ابنه and in this way we were bought at a price يعني بالطريقة دي احنا إيه، اشتريتم بثمن اللي هو النص اللي بيقوله بولس في كورنثوس الاولى 26 يعني ايه يعني هو عاوز يقول ان ربنا بذل شيء ابنه وما بخلش علينا بابنه علشاننا فبعد ما ربنا يعمل كده يعني كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء فخلاص اذا هو كان بذل بس في فكره الفكره ايه بقى ان طيب هو فعليا كانها لعبه يعني المسيح مات قام تاني بقى زي الفل فهو فين بقى البذل حقيقة باصص لي كده ليه انت فهو هنا يعني عاوز يقول هو يكفيني حتة ان المفسرين بيقولوا ان ده بيق- بيتقمص قصة إبراهيم مع ابنه فربنا عمل كده إنه ما ما بخلش علينا بابنه وقد بذلوا لأجلنا أجمعين أين هذا البذل أنا عاوز بس آه، أبص برضو على على الكلمة اليونانية بتاعت بذل دي أهو باريدوكن باريدوكن أو تقول ثواني بس عشان طيب هو في انا انا شايف ان في مشكله ادبيه ما بيني وما بين بولس في او ما بينه وما بين المسيحيين في مشكله البذل دي انه حقيقه لم يحصل بذل وان ما فيش حاجه فوق يعني ما يعني انا لما اذبح خروف الخروف ده انا مش ه... مش هيقوم لي تاني و... و... ويجي لي يبقى انا بذلت ايه لكن هو لو لو الابن ده فعلا مات وخلاص راح لكن ما تجيش انت تقول لي لا ده قام من الاموات ورجع تاني قعد على يمين ابيه فيبقى فين البذل طيب من سيشتكي على مختار الله الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي هو الذي ايضا يشفع فينا الشفاعه والوساطه والكلام ده كله آه، فكر مسيحي بحت طيب من سيفصلنا عن محبة المسيح آه، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع ده كل ده ب- أنت تقرأ ما بين السطور إن ده كان حاصل في المجتمعات المسيحية فهو بيصبرهم على الرجاء اللي جاي بعد كده فأشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح ده تقريبا نص في إرميا ولا موجود فين؟ انا معلم على النص مظبوط اهو رمية 8 36 اهو لا موجود في المزامير 44 22 خلينا هتو بنت اهو هتناموا كل ده عشان بنقرا رسائل بولس والله ده حاجه تشيل ها هنا بيقول لأننا من أجلك نمات اليوم كله قد حسبنا مثل غنم للذبح فهو بي يعني هو بيقتبس نص إن يعني كانوا بيموتوا من أجل الله وجي- ودينهم أو حاجة زي كده فبيقول لك إحنا إحنا كمان زي كده برضه طيب آه، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبله ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح يسوع ربنا قال لك خلاص احنا ال- المسيح مات واحنا حصلنا على ال- الفداء وافتدينا وبقينا في عايشين في سلام مع الله وربنا رفع غضبه عنا وهكذا فخلاص مهما حصل لنا بقى محدش هيقدر يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع طيب المفروض الإصحاح التاسع ده هو بدأ يتكلم مرة تانية عن قصة إبراهيم وعن الموعد والكلام ده كله فهنبقى نرجع إيه آه، نقا- نقارن بقية النصوص اللي أنا كنت حاططها من سفر التكوين ونشوف آه، يعني هل آه، بولس أصاب في تفسير نصوص العهد القديم علشان يقول دي نصوص نبوات عن اللي أنا بقوله لكم ده هو. فهل هو اصاب التفسير فعلا ولا ايه كان إن- من الناس اللي حرفوا النصوص عن معانيها فعلا وضلوا الناس و- موضوع كبير يعني بتاع بولس ده الحقيقه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك